أهلا بيكم في برنامج شاهد عيان حلقة النهاردة هي مقدمة لمجموعة من التمثيليات الإذاعية مستوحاة عن حياة الرب يسوع المسيح وفيها حاول الكاتب بكل جهد إنه يبقى أمين في نقل رسالة الخلاص زي ما جت في الإنجيل المقدس اللي وصف لينا حياة وخدمة يسوع المسيح على الأرض في كل حلقة هيكون معانا شاهد عيان جديد شهود العيان دول هيكونوا من الناس اللي عصروا أو اللي اتأثروا بحياة وخدمة يسوع المسيح هنا على الأرض أو ناس تانية يسوع اتكلم عنهم في أمثاله أو في القصص اللي كان بيحكيها وزي ما احتياج الناس في كل مكان وفي كل عصر هو هو ما بيتغيرش احتياج لله الله كمان عاوز يبقى فيه علاقة حقيقية بينه وبين خليقته لكن البشر مفصولين عن العلاقة دي بسبب الخطية عشان كده بتفضل رسالة الغفران والمحبة ثابتة ما بتتغيرش صلاتنا إنه تساعدك حلقات البرنامج عشان تعرف عظمة محبة الله ليك وشوقه إنه يصلح العلاقة بينك وبينه شاهد عيان النهاردة اسمه ثوفيلوس كان سمع عن يسوع وبقي واحد من أتباعه المخلصين في قصة النهاردة هنشوف أصحابه وهم بيطلبوا منه إنه يقدم أدلة مقنعة لإيمانه الجديد تعالوا نسمع ثوفيلوس وهو بيوضح لينا إزاي الله في محبته بيدي الإجابات في وقتها
اسمي سوفيلس أنا يوناني الجنسية اتولدت في مدينة أفسس كان كل هدفي في شبابي إني بس أشبع رغباتي وإني أجمع ثروة محترمة وإني أعيش في سعادة وراحة وزي أهل بلدي عبدت آلهة كتير منها اللي من خشب ومنها اللي من حجارة ومنها آلهة مش متشافة كنت بصرف مبالغ كبيرة بس عشان أرضي الآلهة ومليت بيتي بالتماثيل المنحوتة لكن ولا واحد من الآلهة دي قدر يدي قلبي السلام لكني قابلت دكتور شاب اسمه لوقا وكلمني عن يسوع وتعاليمه مالت حياتي وحطيت كل ثقتي في يسوع وهو غير لي كل حياتي واداني السلام اللي كنت طول عمري بدور عليه وابتدى أهلي وصحابي يلاحظوا التغيير اللي حصل في حياتي وكان عندهم أسئلة كتير ورغم إن إيماني كان كبير بس ما كانش عندي خبرة إني أشرحه للناس وخصوصا لمراتي
حبيبي الحمد لله على السلامة على فكرة أخوك ومراته كانوا هنا ولسه ماشيين وهروني أسئلة أسئلة سألوك عن إيه يا ليديا السؤال الأول علل ليه حضرتك ما بتروحش الهيكل الإلهة ديانا علشان تصلي زي ما كنت بتعمل قبل كده السؤال التاني ليه غيرت كل اللي انت كنت بتؤمن بيه السؤال التالت ايه اللي مخليك واثق انك صح وان احنا اللي غلط عرف مين هو يسوع ده اللي بتتكلم عنه وايه اللي فيه مختلف عن اي نجار يهودي تاني كفاية أنا هجاوب على كل ده إمتى ما الأسئلة هي هي وكل يوم بتزيد ومعظمها ما عندكش ليه إجابات لكن الغريبة إنك واثق قوي من إيمانك أنا آسف يمكن معرفتي بالتاريخ وبالإيمان المسيحي مش قوية لكن أنا اللي عارفه وواثق منه إن بقى جوايا سلام قبل إيماني كنت ماشي ورا شوية خرافات كنت بترعب لما أسمع سيرة الموت لكن لما قابلت المسيح مخلص ليا اتملأ قلبي بالفرح والسلام يمكن مش عارف إزاي أوصف أو أفسر لكني بقيت إنسان جديد كل ده كلام جميل لكن أنت لازم تدينا أسباب مقنعة للتغيير ده الموضوع مش بس شوية أحاسيس أنت بس اللي حاسس بيها إحنا كمان لازم نفهم ونعرف إيه سبب التغيير الخطير ده
قعدت وقت طويل أصلي لربنا إنه يبعت لي حد يساعدني حد يكون دارس وفاهم الإيمان المسيحي أكتر مني ويقدر يشرحه لأصحابي وأهلي كان نفسي يتمتعوا بنفس الفرح والسلام اللي جوايا وكنت بحلم إني أعرف أكتر عن الوعود والنبوات اللي سبقت مجيء يسوع للأرض واللي كان الدكتور لوقا وأصحابه دايما بيتكلموا عليها لكن أنا واثق إنه مش الصدفة اللي حصل بعد كده وفي أقل من أسبوع
توفيلوس أنت موعد كان حد يجيلك النهارده لا بتسألي ليه؟
في واحد بره على الباب بيقول ان اسمه لؤى لؤى أحمدك يا رب انت بتقول ايه انا مش سامعه حاجه قولي له إني جاي أنا جاي أهو لؤى وحشتني أنا مش مصدق عينيا أنت واقف ورا يا راجل ادخل ادخل ده البيت بيتك أنا خايف إن أكون بس جيت في وقت مش مناسب معلش كان لازم أبعت لك وأقول لك إني جاي بس ما كانش فيه وقت أنا حسيت من يومين إن في حاجة بتزقني إني آجي وأزورك ده أنت ربنا بعتك ليا أنا بقالي أيام بصلي عشان كده المهم هتقدر تقعد معانا قد إيه؟
زي ما ربنا يسمح أنت عارف أنا تحت أمر الرب
في خلال كام يوم كان لؤى ابتدى في التدريس لمجموعة أكتر من 20 واحد كلهم في بيتي من اللي كانوا عاوزين يعرفوا أكتر عن يسوع منهم اللي كان فعلا مؤمن بالمسيح لكن أكترهم ما كانوش لسه مؤمنين أهلا بيكم أهلا بيكم كلكم اتفضلوا اقعدوا كتير منكم سألوني وطلبوا مني إني أفسر لهم إيماني المسيحي في الفترة اللي فاتت وأنا بجد بتأسف لكم لأني عارف إن إجاباتي ما كانتش كافية وما كانتش واضحة لكن ده غصب عني أنا زي كتير منكم معرفتي قليلة بالتاريخ وبتعليم يسوع المسيح لكن النهاردة أنا حقيقي سعيد إني أقدم لكم واحد أنا واثق إنه يقدر يجاوبكم على كل الأسئلة اللي جواكم هو الدكتور لؤى هو صديق عزيز ليا من مدينة فيليبي
شكرا يا سوفيلوس أهلا بيكم أنا مبسوط جدا إني أكون معاكم النهاردة أنا عارف إن فيه كلام كتير مستنيين إنكم تسمعوه مني عشان كده هنقسم وقتنا لجزئين الجزء الأول هشرح لكم ملخص عن إيماني وبعدين هناخد وقت مفتوح للأسئلة أي أسئلة إيماني إنه في البدء قبل كل شيء كان الله الإله الحقيقي الوحيد خلق الأرض والسماء وهو اللي خلق الإنسان خلقه على صورته وحب إنه يكون في علاقة وشركة معاه لكن الإنسان انخدع وعصى الله وانكسرت العلاقة بينهم وده بيفسر الجوع الموجود جوا كل واحد فينا مهما كانت حالته أو عمره أو جنسيته إنه يرجع العلاقة بينه وبين الله من تاني ويآمن إن الله المحب قدم الحل في ابنه يسوع المسيح علشان يرجع العلاقة اللي انكسرت بسبب تمرد الإنسان وعصيانه الكلام ده جديد جديد لانج ويا ترى انت بقى ولا يسوع اللي اخترعته الكلام ده
لا لا لا لا أنا ما اخترعتش أي حاجة من الكلام اللي أنا قلته لكم ده وكمان برضو مش أساطير بقولها عشان أخوفكم من إله غاضب ممكن ينتقم منكم الموضوع قديم من حوالي 1500 سنة الله كشف خطته لواحد اسمه موسى على العموم الكلام اللي قاله الله لموسى موسى كتبه في مجموعة من المخطوطات وأنا جبت معايا مجموعة منها علشان نعرف منها إيه خطة ربنا طب ده واحد كتب عاوزنا نبني كل ايماننا على كلام واحد بس مش بس موسى لكن كمان أنبياء تانيين كتير بجد لو كنتم بتدوروا على الحق وفتحتوا قلوبكم وأذهانكم للكلام اللي هقوله أنا واثق إن الحق هيملاكم والحق هيحرركم
أرى لؤى الأول من مخطوطة اسمها التكوين وكلمة التكوين دي معناها البدايات وهو بيتكلم عن الله اللي خلق السماء والأرض والبر والبحر وكل الكائنات اللي بتعيش فيها وبعدين خلق الإنسان وبيوصف إزاي كان الله بيمشي في الجنة اللي الله حط فيها أول اتنين من البشر لحد ما خدعهم ملاك ساقط شرير هو إبليس فكسروا كلام الله وسمى ربنا كسر كلامه بكلمة الخطية ونتيجة للخطية دي اتملى الإنسان بالشعور بالذنب وانفصل عن الله لكن الكلام ده زاد المناقشة سخونة
كتاب من الكتاب كفايه كلام جديد كتابك في كلام حلو قوي يا لؤى وقصة الإله الواحد دي بصراحة قصة تشد الواحد لكن زي ما أنت عندك كتاب إحنا كهنتنا عندهم كتب وهم بيقولوا لنا إن في آلهة كتير هي اللي خلقت السماء والأرض وكل الحاجات اللي حوالينا إيه الأمارة بقى أو الدليل اللي تخلينا نصدق كلامك اللي عمال تقوله إنه في إله واحد بس وهو الخالق
سؤال مهم لكن أنا هسألك سؤال يا ترى لاحظت النظام العجيب اللي بيمشي فيه الكون الشمس القمر النجوم كلها بتمشي في السماء بنظام وفي طرق محددة مواسم السنة متحددة عمرك لقيت موسم جه قبل موسم لو بقى الموضوع إن في آلهة كتير شاركوا في الخلق فكرك كان هيبقى فيه النظام ده الصراحة أنا ما كنتش متوقع إنك هتقدر تقنعني بكلامك بس بجد نقطة مظبوطة بس في نقط أهم والموضوع مش كله بإيمانك الأعمى بالكتاب بتاعك في منطق لازم نحترمه يعني تقدر تقولي بالمنطق كده ليه الإله الواحد خلقنا على صورته ثم أساسا قصدك إيه من كلمة على صورته شوف لما بقول على صورة الله مش معنى كده إنها صورة مادية يعني صورة ملموسة ومحسوسة إيماننا إن الله روح أبدي وإن الإنسان بعكس الحيوان هو برضه روح أبدي كل الحيوانات اللي على الأرض وكل السمك اللي في البحر وكل الطيور اللي مالية السماء كلها عشان يستعملها الإنسان الله خلق الإنسان فريد فوق كل الكائنات بإنه اداله إرادة حرة والقدرة على الاختيار قولوا لي كلامي منطقي ولا كويس كلامك مقنع أكتر من كلام كتير سمعته قبل كده عن أصل الإنسان لحد دلوقتي دكتور لؤى إن كان الله الواحد إدانا اللي أنت بتقول عليه ده إرادة حرة طب إيه اللي يمنع إن أبقى شبهه بس على طريقتي يعني ليه محتاج مخلص كل الأسئلة بتاعتكم بتشدني وأنا حاسس إنها طالعة من قلب مخلص لكن السؤال ده ليه يحتاج الإنسان لمخلص ولازم هيجر ورا السؤال سؤال تاني مين المخلص ويعني إيه الخلاص الموضوعين دول مهمين جدا ومحتاجين كلام كتير ودول هيبقوا المواضيع الأساسية لكلامنا في المرات الجاية أول ما دخلت المدينة بتاعتكم لاحظت المعابد الضخمة اللي مبنية لعبادة آلهة كتيرة وفي الشوارع لقيت بتتباع أشكال وألوان من الآلهة آلهة من فضة وآلهة من نحاس وآلهة من خشب وده مش غريب على عينيا لأن مفيش بلد سافرتها إلا ولقيت الناس جواها شوق مش بس شوق لكن جواها جوع علشان يبقى في علاقة بينها وبين الله اهتمام الناس بالله أو بالآلهة الكتيرة حاجة جوا الناس في كل مكان في العالم انتوا معايا في الكلام ده ولا لأ؟
معاك معاك معاك يا لؤى بصراحة وأنا اللي شفته وعرفته بيأكد كلامك أنا بعرف إنه حتى في القبائل البدائية عندها نوع من أنواع العبادة وكتير منها بيبقى فيه ذبايح تتقدم للآلهة حتى عندنا وإحنا ثقافتنا واللي معروف إنها متقدمة أكتر من ثقافات كتير حوالينا أكبر مبانينا وأكتر حاجة بنصرف عليها هي الحاجات اللي بتقربنا من الإله أنا معاك في كل اللي أنت قلته كلنا كلنا نفسنا إنه يبقى في علاقة بيننا وبين الله لكن في حاجة بتحسسنا وبتقول لنا إن إحنا برضه ما نستاهلش انت مش موافق معايا إن كلمة الشعور بالذنب ممكن تبقى أكبر وصف للحالة دي أو في تعبير تاني روحي بنستخدمه وهو التبكيت روح الله القدوس البار بيبكت أرواحنا وبيخلينا نحس إن إحنا ما نستاهلش مهما حاول الإنسان مهما حاول الإنسان إنه يقدم لله ومهما كان متشدد في تصرفاته بنفضل نغلط كل الطقوس اللي احنا بنعملها والذبايح اللي احنا بنقدمها والبخور اللي بنرفعها كلها ما تكفيش عشان ترجع العلاقة المكسورة عشان كده احنا محتاجين لمخلص كده الصورة ابتدت توضح شوية أنا بالنسبة لي مش إن كنا نحتاج مخلص ولا لأ لكن مين هو المخلص؟ يا ترى أنت عندك إجابة للسؤال ده؟ لكن قبل ما تجاوب السؤال أنت مش معايا إن في آلاف من البشر بيحسوا إنهم عندهم الإجابة؟
اخويا لؤى كلامك وشرحك بجد بيخلي ايماني يكبر ويقوى بيخلي ايماني واضح جدا ومفهوم لدرجه ان اكتر اصحابي اللي كانوا بيشككوا في الكلام ابتدوا يفهموا رسالتك لمدة أربع شهور قعد لؤى يجمع مجموعة الدرس كل يوم بعد الظهر حتى في أيام الأجازات وقعد لؤى يعلم من المخطوطات المقدسة اللي كان جايبها معاه
هنبتدي النهاردة في جزء مهم وهو دراسة كتابات الأنبياء اللي أعلن ربنا ليهم بالتفصيل مين هو المخلص وهيتولد فين حتى أسماء أجداده وبعدين هنشوف ونقارن النبوات اللي اتكلمت عن أسلوب حياته عن أعماله عن طريقة موته وهنكتشف إن فيه نبوءة عن إن في واحد من أتباعه هيخونه كمان فيه وصف لقيامته من الموت انا قلت هنتكلم عن نبوه ولا اتنين بس دول طلعوا نبوات كتيره قوي أكتر من 300 نبوة اتكلموا عن موضوعنا طبعا مش هينفع ندرسها كلها في قعدتنا النهاردة وموسى كتب كل النبوات دي لا مجموعة قليلة منها اللي كتبها موسى معظمها كتبها أنبياء تانيين وكتبوها بوحي الروح القدس في مدة تزيد عن الألف سنة وأنا إيه ضمني إن النبوات دي زي ما أنت بتقول عليها ما اتلفقتش بعد ولادة يسوع دي مسألة تاريخية ودي العيش لخبازه أكبر علمائنا اليونانيين أكدوا واعترفوا إن الكتب اللي أنا بقرأ منها النهاردة دي اتكتبت في مدة تزيد عن الألف سنة وإنها اتجمعت في الصورة اللي احنا شايفينها عليها دلوقتي من أكتر من 300 سنة قبل ميلاد المسيح لكن خلونا نفكر ونحط معايير نقول بيها إن كانت النبوة دي صادقة ولا لأ انتوا عندكم اقتراحات؟
طبعا عندنا أهم حاجة إن كلام النبوات يكون واضح ومحدد برضو إن تحقيقه يبقى واضح مش قابل للشك ولا غامض آه وكمان لازم اللي يشهد عن تحقيق النبوة لازم يبقوا شهود يعتمد عليهم وعلى نزاهتهم وأنا موافق على كل شروطكم يلا نبتدي
وابتدى لقى من الاجتماع ده والاجتماعات اللي بعدها يكلمنا من النبوات عن المسيح اللي موعود بيه
في سفر التكوين زي ما قرينا وعرفنا إن المخلص هيتولد من امرأة والنبي إشعياء قال إن المرأة دي هتكون عذراء عذراء إزاي يعني؟
ده اللي حصل بالظبط مريم العذراء في المزامير عرفنا إنه سيدعى ابن الله وفي كتب التكوين والعدد وإرميا النبي إن سلسلة نسبه هتيجي من إبراهيم مرورا بالملك داود وده كمان حصل ده اللي أكده لينا متى وهو تلميذ من تلاميذ المسيح كتب لينا نسب المسيح من داود الملك لحد أبويه بالجسد وكمان اتنبأ ميخا النبي إن المخلص هيتولد في بيت لحم وفي المزامير عرفنا إن ملوك من المشرق هيقدموا له الهدايا والنبي إشعياء قال إنه هيعمل معجزات كتيرة كمان سفر المزامير قال إن كتير من تعليمه هيكون في شكل أمثال تفاصيل كتير لدرجة إن النبي زكريا من 500 سنة قبل ميلاد المسيح قال إن المخلص هيدخل مدينة أورشليم راكب على حمار دي مش تفاصيل دي تفاصيل التفاصيل امسك يا سوفيلوس واقرا لنا من سفر إشعياء لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا وهو مجروح لأجل معاصينا مسحوق لأجل أسامنا تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد إلى طريقه والرب وضع عليه اسم جميعنا
شايفين هنا إشعياء بيتنبأ عن أحداث الصلب بكل وضوح قبل ما يجي المسيح ب 700 سنة ويوضح ليه هيجي المخلص
وبعد كده عرض لنا لوقا ازاي كل النبوات دي اتحققت ازاي هو شافها بعينه وكمان كتبها وسجلها شهود عيان في الاناجيل في حكاياتهم عن حياه المسيح على الارض وفي الجزء ده اكد لوقا عن نقطه بجد فريده في المسيحيه
كل الديانات أي ديانة مهما كان اسمها كلها بتطلب من البشر إنهم يحاولوا إنهم ينولوا رضا الآلهة بتاعتهم إنهم يموتوا في سبيل الآلهة بتاعتهم ما عدا إلهنا الله يهوى دبر موت ابنه علشان يدفع تمن خلاصنا وأقامه من الأموات وهو الإله الوحيد اللي وعد بعودة المخلص وبالحياة الأبدية لكل اللي يؤمن بيه
وكانت النتيجة للدراسة دي كبيرة جدا ومشجعة جدا وفي النهاية نتيجة لقوة كلمة الله وإقناع الروح القدس أعلن كل اللي حضروا ما عدا اتنين بس عن إيمانهم الشخصي بالرب يسوع صباح الخير يا لؤى توقعنا إن احنا نلاقيك هنا صباح الخير يا سوفيلوس صباح الخير يا ليديا طبعا لازم تلاقوني هنا أنا بقيت بعشق إن أقضي وقت الصبح في الجنينة الجميلة بتاعتكم دي بجد هتوحشوني وهيوحشني المكان الجميل ده بجد احنا مش لاقيين كلام نشكرك بيه قبل ما تجيلنا انا ما كنتش قادرة افهم ايه سر تغيير جوزي من ناحية الآلهة والأصنام بتاعتنا لكن دلوقتي بسبب صبرك على أسئلتنا واعتراضاتنا وبسبب انك بجد اديت عمرك كله ليسوع بقيت انا وجوزي بنآمن بمخلصنا يسوع آه يبقى أكيد يا ليديا هتفهميني لما أقولك إني برضه مش لاقي كلام أعبرلك بيه عن فرحي بالتغيير اللي حصلك المجموعة لما عرفت إنك مسافر ادوني المبلغ ده عشان يساعد شوية في مصاريف السفر بجد هتوحشنا بس في كل حتة هتروحها خليك فاكر إن في إخوة ليك هنا بيصلوا لك وهنفضل نصلي لك لحد ما تجيلنا تاني
خلاص يبقى مش هاجيلكم تاني عشان ما اتحرمش من صلواتكم انا متشكر جدا لمحبتكم وكرمكم وبيتكم المفتوح قريب هبتدي اني انظم واكتب اللي شفناه واللي عاصرناه كشهود عيان وخدام ليسوع دلوقتي انا بتاكد من كل المعلومات اللي عندي وهبذل كل جهدي عشان تخرج بطريقة مترتبة تقدر تساعدك انت واصحابك انكم تفهموا اكتر كل المواضيع اللي اتكلمنا عليها في الفترة اللي فاتت ودلوقتي انا مضطر اقول لكم سلام ما تنسوش انكم تصلوا لي زي ما انا هفضل على طول فاكركم في صلواتي ربنا يبارككم ويبارك تعبكم ومجهودكم اللي بتعملوه علشان توصلوا لكل اللي حواليكم رسالة الفرح ورسالة السلام مع السلامة يا لؤى مع السلامة
وفى لؤى بوعده انه يكتب ويعرف ثوفيلوس وغيره بحياه الرب يسوع المسيح على الارض ونتيجه لكده بنلاقي في العهد الجديد من الكتاب المقدس الانجيل بحسب لؤى البشير وفيه بيحكي قصه ميلاد وحياه وموت وقيامه وصعود المسيح للسماء وكمان في العهد الجديد سفر اعمال الرسل وفيه بيحكي لؤى عن ميلاد الكنيسه الاولى ونموها القصة اللي سمعتها دلوقتي بتوضح قد إيه معرفة المسيح بتغير وبتأثر في حياة كل إنسان جواه أشواق حقيقية للعلاقة مع الله لو أنت لسه بعيد ولسه علاقتك مقطوعة مع الله مفيش غير سكة واحدة إنك تقبل يسوع المسيح رب ومخلص ليك أكيد مجموعة التمثيليات الإذاعية دي هتشجعك إنك تدعو المسيح لحياتك ويكون ليك قصتك وحدوتك وعلاقتك الشخصية معاه يسوع يقدر يغير حياتك مهما كانت لو عاوز تبتدي الحياة دي اعترف انك خاطي اقبل وصدق ان الله بيحبك وانه بعت ابنه علشان يموت ويدفع تمن خطاياك توب عن كل خطية في حياتك وحط كل ثقتك في الرب يسوع المسيح انه يغفر كل الذنوب الانجيل بيقول لانه هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية الحلقة اللي جاية هنتعرف على شخصية فريدة مريم أم يسوع انتظرونا وحلقة جديدة من شاهد عيان